اسمك نحيا دنيا ودين وفير رحمة في العالمين مثلك نحيا ربنا والحبيب إمامنا اسمك نحيا دنيا ودين وفير رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آه، نعيش اليوم مع اسم آه، من أسماء الله الحسنى واسم اليوم إن شاء الله كده يدخل سعادة وبهجة وفرحة على صدورنا وخير كبير حلقة النهاردة لها طبيعة خاصة ولها طلب خاص من الناس اللي قاعدين معانا في البرنامج وهم الحمد لله جزاهم الله خيرا عملوه ومن الناس اللي بتتفرج علينا واللي موجوده معانا يعني ربنا يكرمهم آه، الساده اللي معانا على ال- على الشاشه ايه ال- إيه اللي مطلوب في حلقه النهارده ممكن حضرتك تجيب ورقه وقلم ممكن الناس اللي بيسمعونا ايوه يعني انا ايه هتعطل كده س- سنتين على ما حضرتك تجيب ورقه وقلم عشان الحلقه دي مش هنعرف نكملها الا بورقه وقلم واحنا بنعمل في وسط الحلقه فاصل انت عارف في الفاصل ده انت هتقعد تكتب حاجات ونكمل مع بعض حاجه عمليه حلقه عمليه جدا جدا جدا وهنشوف الورقه بس يعني ريحني وهات الورقه والقلم وانا هقول لك دلوقتي احنا عايزين ايه بالورقه والقلم ولو العيله كتير كل واحد يبقى معاه ورقه وقلم مش ورقه وقلم واحد لان كل واحد محتاج الورقه والقلم مع نفسه ايه الموضوع وايه ال- الحكايه و- وما هو يعني الاسم الذي سنعيش معه اليوم اسم اليوم اسم الله الحميد اسم الله الحميد وانا عارف دلوقتي يعني ان شاء الله كده هتبقى طول الحلقه السنتنا بتلهج الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحق ال- ال- ال- اسم الله الحميد والحمد الحميد مشتقه من ماده الحمد والحمد عكسه الذم الكامل يحمد والناقص يذم والكامل المطلق هو الله سبحانه وتعالى فالحميد في افعاله في خلقه في شرعه في اقواله في افعاله هو الله سبحانه وتعالى فلا حميد في هذا الكون الا الله سبحانه وتعالى وبالتالي فكلمه ال- الحمد يعني تطلق اذا اردت ان تثني على الكامل الحمد للثناء على الكامل كويس انت تشكر الناس لان الشكر أدنى من الحمد لكن لا تحمد إلا الله سبحانه وتعالى فالحميد سبحانه وتعالى يبقى إيه معنى الحميد الحميد هو المستحق للحمد في كونه هو المستحق للحمد في كل الكون لكماله وجلاله ونعمه ده كده ايه ده كده ال- المعنى ببساطة المستحق للحمد لجلاله ونعمه وكرمه هو الحميد سبحانه وتعالى ايه الفرق بين الحميد بين الحمد وبين الشكر الحمد اعم من الشكر الحمد ان تثني عليه لذاته لعظمته لكماله لجلاله لكمال عطائه الشكر لا يكون الا مرادف لنعمه بعينها فاهمين آه، اخوانا الحمد تثني عليه لذاته تثني عليه لافعاله تثني عليه لكرمه تثني عليه لعطائه اما الشكر فالشكر لا يكون الا في مقابله النعمه واضح الحمد اعم الحمد اشمل فهو سبحانه وتعالى الحميد فاكرين يا اخوانا احنا كل حلقه بنقول ايه بنقول انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى باللسان معرفه اللسان ولا معرفه الوجدان مش كده مش عمالين نقول كده انت كم مره بتقول الحمد لله في اليوم كم مره بتقولها بقلبك كم مره بتقولها ثناء على الله عز وجل مش قلنا الحمد ان تثني عليه هو المستحق للحمد كم مره وانت بتقول الحمد لله بتحس ان قطرات دمك بتقول الحمد لله كم مرة وانت بتقول الحمد لله بتحس ان خلايا جسمك بتقول الحمد لله كم مرة وانت بتقول الحمد لله بتحس ان اعصابك بتقول الحمد لله كم مرة قلت الحمد لله فلقيت عينيك اتبلبلت بدموعك يا الحمد لله كم مرة سجدت شكر حمدا لله مش عشان نعمة معينة جات لك احنا بنسجد سجدة الشكر لما بتجيلنا نعمة معينة بس قلنا الحمد ايه ان تثني عليه ل- لجلاله لكماله ل- لنعمه عموما كم مرة لقيت نفسك عايز تنزل على الارض ت- تسجد شكرا للحميد سبحانه وتعالى هل عرفت الحميد هكذا كم مرة تذكرت مصائبك ولم تتذكر نعمه عليك كم مرة قعدت تقول وحصل كذا وكذا وكذا وهو مديك 100 نعمة ونعمة كم مرة قعدت تشتكي للناس من المصائب اللي لحقت بيك وقلت ليه حصل لي كده وكم مرة قعدت للناس قلت لهم تعالى عدد لكم ربنا أنعم عليا بإيه ده ادالي وادالي وادالي وأما بنعمة ربك فحدث احكي للناس ازاي انعم عليك عشان تحبب الناس في ربنا سبحانه وتعالى اشمعنى ديا واما بنعمه ربك فحدث اشمعنى دي اللي تحكيها لان دي تؤدي الى تحبيب العباده الوحيده اللي تحكيها الاصل انك تخفي انما نعمه ربنا عليك احكي للناس بقى اكرمني يوم كذا واعطاني يوم كذا وكنت فقير واعطاني و- و- ورزقني بالولد بالطريقه الفلانيه وفعل وفعل وفعل وفعل الحميد المستحق للحمد في كل خلقه لجلاله ولعظمته ولكماله سبحانه وتعالى اظن تيجي تيجي يا جماعه نبدا الحلقه دي بطريقه انا قلت لك هات الورقه والقلم ان شاء الله تكون جبتها بس انا قبل ما ندخل ليه هنستخدم الورقه والقلم انا عايز عايز اقول لك حاجه تيجوا نقول في بدايه الحلقه ازاي النبي كان بيحمد ربنا سبحانه وتعالى تيجوا نردد كلمات النبي في حمد الله سبحانه وتعالى ما ما يعني نبدا الحلقه دي الحلقه دي كلها مختلفه عن الحلقات السابقه نبدا الحلقه دي بحمد الله زي ما النبي كان بيحمده انا هقول الكلمات وانت عيش معانيها لا نريد حمد اللسان نريد حمد الوجدان لا نريد حمد الكلام نريد حمد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كأنك ترى الحميد وهو يغرقك بنعمه سبحانه وتعالى كأنك ترى هذه النعم تستمطر ونازلة مطر عليك من السماوات تخيل كده مطر نازلة عليك بأنواع النعم وانت عمال تشوفها قدام عينيك يعني حاول تتخيل المنظر ده انا انا بحاول اقربك ازاي تحمد الحميد تخيل ان المطر اللي بينزل من السماء هي النعم دي اللي ربنا انعم بيها عليك والمطر نازل دلوقتي وادي نعمه وادي نعمه كل نقطه مطر بنعمه تيجي اسمع كده ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وعيش مع هذه النعم اسمع مثلا وهو يقول كل يوم بالليل في قيام الليل اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اسمع كده هذا الحمد وهو يقول يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اسمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد كما ينبغي شوف كلمة كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله عدد قطر الأمطار يا اخواني الحمد لله عدد ورق الأشجار الحمد لله عدد الثمار اللي بناكلها الحمد لله عدد ما اظلم عليه الليل وعدد ما اشرق عليه النهار الحمد لله الحمد لله لو بقينا الحلقه كلها نردد الحمد لله الحمد لله الحمد لله شوف دعاء النبي يا رب كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد كنا أذلة فأعززتنا فلك الحمد كنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد وبعدين يقول إيه لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنعمة الأهل والولد والمال يا ربي لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله تحس يا جماعه وانت بتسمع ادعيه النبي وحمده ان كل حته في جسمك عايزه تحمد يعني ان ان, إن الخلايا ان كل نفس عايز يقول الحمد لله هو اصلا كل نفس المفروض يقول الحمد لله ان كل حضن نجمك الحمد لله ان كل قرش في جيبك الحمد لله ان كل نظره بعينك شافت بيها الحمد لله ان كل حركه لسان الحمد لله ان كل كل وما بكم من نعمة فمن الله هت- هتقول ايه الحميد سبحانه وتعالى الحميد الذي يحمد في كل خلقه على ما فعل في خلقه على جلاله على جماله على نع... على كماله على نعمه سبحانه وتعالى وصل المعنى الاولاني دون طيب تيجي نجيب الورقه والقلم هنعمل ايه بالورقه والقلم عايزين نعمل ايه بالورقه والقلم تيجي نمسك الورقة والقلم ونبدأ نكتب نعم ربنا علينا وتكتب كده على الورقة من فوق اسم الله الحميد يعني ت- تيجوا نعمل ال... تيجي نعمل الحكاية دي يا اخوانا ونعمل ال- الطريقة دي الطريقة دي ترقق قلبك قوي ليه الطريقة دي تحببك في الحميد سبحانه وتعالى أنا جبت الورقة والقلم الآباء الأمهات النساء اكتب من فوق اسم الله الحميد خلي بالكم يا جماعه الورقه صغيره هات ورقه كبيره او ورقه صغيره كده كده مهما مليناها لازم نبقى متفقين الاول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها و و و والجميل م- م- م- الآية ما قالتش وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لا دي النعمة الواحدة لو فكرت في أثرها في حياتك مش هتقدر تحصيها، النعمة الواحدة، يعني لو قلنا الورقة دي عشان نكتب بس أثر نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فما بالك بالنعم، فإحنا هنحاول هنحاول بنية إيه؟ هنكتب الورقة دي بنية إيه؟ ال ال الناس اللي بتسمع دلوقتي ومعهوش ورقة وقلم اعمل التجربة دي بعد الحلقة. إحنا هنجيب الورقة والقلم وهنحاول مع بعض نكتب. وانا دوري ايه لغايه الفاصل افكرك بحاجه اقول لك طب فاكر دي طب فاكر دي اوعى تنسى دي اوعى ما تكتبش دي خلي بالك يا ترى كتبت دي الاول ولا ما كتبتش دي يعني يعني تجربه عمليه لتعيش مع الحميد سبحانه وتعالى حلقه كده كلها ما ما هي الحمد لازم يدخل البسمة على الوجوه يحسسك كده بالنعمه ويتغلغل في خلايا جسمك يلا نكتب ها انا خايف يكون في ناس مش عارفه تكتب تبقى مشكله والله اوعى مش عارف تكتب كل النعم دي قد كده انت مش حاسس بالحميد سبحانه وتعالى ما هو معنى انك مش عارف تكتب يعني في ناس ايديها شغاله دلوقتي و- و- و- و- و- و- وفي ناس معانا هنا اول ما اديناهم الورق قبل ما نبدا الحلقه قام كاتب وفي ناس مش عارف يكتب ايه وفي ناس كتب اول كلمه ومش حاسس بيها بس بيكتب كده وخلاص ما هي نعمه وخلاص اكتب وانت حاسس اكتب وانت متاثر ها كتبنا اسم الله الحميد يلا نكتب في نص السطر هنكتب ايه بقى في نص السطر وان تعد وما بكم من نعمه فمن الله اكتب كده وما بكم من نعمه فمن الله عشان تبقى عارف خلي بالك يعني ايه وما بكم من نعمه فمن الله مفيش شيء في كيانك حولك في حياتك في وجودك إلا هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. لا شيء وما بكم شوف كلمة وما بكم قصر مفيش كده معنى تيجوا نعمل حاجة كويسة قوي نرتب بيها طريقة هنكتب ازاي تيجوا نقول نتخيل ان كل حاجة حوالينا نرجعها لأصلها هتبص تلاقيها رجعت لمين رجعت لله سبحانه وتعالى تيجوا نعمل التجربه دي يعني تخيلوا كده لو في لو في فيلم بيتكرر وبيجي عارفين الافلام لما يكرروها ويجيبوها من الاول فتخيل بقى كل حاجه قدامك وبتجيبها من اولها وتقوم راجع راجع راجع تبص تلاقيها رجعت لايه جايه منين من الله سبحانه وتعالى تيجوا نعمل الحكايه دي هنا تعالوا نبص على حاجه حاجه تعالوا نمسكها حاجه حاجه تعالوا نعيش مع الحميد واحده واحده عشان عشان نحمد عشان عشان يتغلغل في كياننا عايز احمده وتبقى قاعد دلوقتي ولسانك الحمد لله الحمد لله وزمان كنت بتقولها بلسانك دلوقتي بكل جوارحك ومشاعرك واحاسيسك وخلايا جسمك وانفاسك وروحك ن- نبدا طيب تعالوا نبدا بايه نبدا بلبسنا والله جميل قوي اللبس اللي انت لابسه ده حضرتك اشتريته منين ال- البدله دي حلوه قوي جبتها منين شيك اللبس اللي انت لابسه ال... ال... اه تعالوا نرجعه لاصله كده هو اصله ايه اصله قطن وصوف وجلد وكتان دول جم منين دول جم منين كلهم ايه ده خلي بالك ده انت من غيره كنت تبقى عاري لا انا مش ه- ما- يكفيني ورق الشجر ورق الشجر ده اصلا جاي منين خلي بالك عرفت ليه النبي لما كان يلبس لبس يقول الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به بين خلقي ده اللبس بس ده احنا خدنا بند اللبس رجع اللبس لاصله انت حضرتك من غير هدوم انت ما فيش حاجه توري بيها نفسك من غيره ما تقوليش دي ماركه ايه ولا جبته من انهي محل خلينا نرجع للموضوع لاصله اكتب اكتب الحميد الذي كساني اكتب اللي كساني انا كنت عريان انا من غيره عاري شفت ال... طب تعالى نمسك حاجه تانية بعد ال... ال... ال... اللي كساك طب تعالى نبص على بيتك حضرتك ممكن تبص حضرتك دلوقتي انت قاعد في البيت بتاعك واحنا قاعدين في الاستوديو دون ممكن تبص في كل حاجه حواليك كل حاجه جاي منين والله الاساس بتاع بيتك ده جميل جدا أنت ساكن فين انا ساكن في العماره الفلانيه في الدور الفلاني و... والله اساس بيتكم حلو جدا جدا جدا الاساس ده جاي منين ده من المحل الفلاني المحل الفلاني كان اصله ايه ده خشب والخشب ده جه منين من شجره والشجره جت منين من بذره والبذره اتسقت بايه بميه من السماء حد يصدق ان البذره هي اخرها في الاخر المكتب اللي انا قاعد عليه دون خشب طب و- و- والاسمنت المسلح ما انت قاعد في بيتكم ازاي مين اللي قواك اه اصل المعادن ديا ده احنا بقى كل ال- اساسات البيوت وال وكل ادوات البيت وكل ادوات المطبخ كل دي جايه من معادن ومين اللي اودع المعادن في الارض ها رجع رجع الموضوع لاصله الحميد سبحانه وتعالى شفت لبسك ده انت ده لبسك ده انت مالكش مأوى كمان ده انت مالكش حته تقعد فيها طب تعالى تعالى نتنقل على حاجه تانية بص على كل اكلك انت فطرت ايه النهارده اكلت ايه على الفطار اكلت آه، رز وكلت آه، مش عارف آه، طماطم وسكالوب و و و- اكلت اكلت اللي اكله طب والاكل ده جه منين ده جه من السوبر ماركت وامي طبخه هايله لا انا الاكل اصله منين طب اسمع الايه فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ممكن بقى بعد ما قلت لك الثلاثة دول لبسك و... وبيتك وأكلك أنت إيه من غيره؟ اكتب اللي كساني ومن غيره كنت عريان اكتب اللي قواني ومن غيره كنت بلا مأوى اكتب اللي أطعمني ومن غيره كنت حمود جوعان الحميد يا اخوان قول بقى الحمد لله دلوقتي سبح الحميد قول الحمد لله من جوه قولها غير لما كنت بتقولها بلسانك قولها بقلبك قولها باحساسك قولوها يا اخوانا اللي بتسمعونا وانا اقولها بقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله اسمع بقى الحديث القدسي عشان تحس عشان تقولها بقى انا يا اخوانا هفضل اكمل كلام وانت من جوه يمكن يمكن تحمد الحميد مره يفرح بك يا- بها يوم القيامه يمكن حمد كلمة حمد تطلع من جوه قلبك دلوقتي تقربك إلى الحميد يوم القيامة درجات ودرجات ودرجات قولها من جوه يا اخوانا قلوها كده وحس ان انت بتكلم الحميد ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يا حميد يا ح... الحمد لله الح... قولها من اعماقك قولها من قولها بدموع عينيك قولها بقطرات دمائك وبروحك اسمع الحديث القدسي كده وانت عمال بتقول وانت عمال بتكتب الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم عرفت عرفت الحميد عرفت الحمد لله دي المفروض تتحرك في قلبك عاملة إزاي طيب ناخد حاجات تانية ها اكلك وش... وأ- ندخل على شربك الميه نقطه الميه اللي نازله من السما دي بيقول لك مصر هبه النيل طب والنيل هبه مين هبه الحميد سبحانه وتعالى الحميد سبحانه وتعالى يا جماعة بيحكوا لك قصة ان في واحد تاه في الصحراء فهو بيجري في الصحراء بعد شوية العطش سيقتله تاه فهيموت من العطش هيموت فهو بينظر لقى كيس على شجرة بيلمع فعلم انه ماء فجري على الكيس عطشان نقطة المية غالية يا اخوانا نقطة المية غالية انت للأسف اتعودت تفتح الإزازة وتشرب وما بتحمدش كمان وخلاص اه مية لكن انظر لهذا الرجل في الصحراء لو حرمت نقطة المية فجري على الكيس عطشان هيشرب بيفتح الكيس لقى فيه ذهب بيلمع كان ذهب ما كانش مية فقال يا مصيبتي هذا ذهب وليس ماء فاهمين؟ ايه قيمة الذهب لو انت عطشان؟ عارفين لما بيلاقوا حد ميت في الصحراء من العطش بيلاقوه مخربش وشه معوض وشه عايز بيدور على اي شيء ي- يعوض الجفاف عايز عطشان فيلاقي وشه كله م- لو حرمك نقطة المية يا أخي يقول الحمد لله الحميد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحميد يحبك إنك تحمده وتستشعر حمده وتستشعر قربك من الحميد ممكن تكون عبدت الله باسمه التواب وعبدت الله باسمه الرقيب لكن الحم... انت بتقول الحمد لله في اليوم ألف مرة ومش حاسسها يا أخي ده انت لما حد بيعمل لك حاجة بتقول له شكرا بتقول كم مرة شكرا في اليوم بس للأسف أقول لك حاجة توجعك وانت بتقول شكرا لبني آدم بتقولها من جواك لأنك حاسس بفضله أشكرك انت بتحمد ربنا كما تشكر انا اسف انا انا استحي ان انا اقول كده عايز اقول لك احمد ربنا كما تشكر الناس ما ينفعش اقول لك كده لكن انت بتحمد كده اكتب الحمد لله على ن- على- على نقطة المية اللي بيسوق اليك نقطة المية احمد ربنا عليه طب العكس طب احمده على نعمة خروج المية تخيل لو شربت نقطة المية وما خرجتش من جسمك اهي دي عايزه حمد لوحدها اهي دي نعمه انا بس بقى يا جماعه انا مش هجمع النعم ده انا بس معدي معاك على الحاجات الاساسيه انا انا ب- انا بنور لك اشارات واقول لك اكتب وانت هت- هتكتب حاجات احسن من اللي انا بقولها 100 مره لان انت كل واحد حاسس بنعمه ربنا عليه فين نقطة المية هارون الرشيد جاله الواعظ بتاعه ابن السماك فهارون الرشيد بيقول لابن السماك عظني فقال يا أمير المؤمنين كم تدفع من ملكك لو حبست عنك هذا الكوب من الماء لو ما رضيتش أشربك المية دي قال أدفع نصف ملكي قال فإن أعطيت لك الماء فشربته فحبس فيك كم تدفع ليخرج منك قال أدفع نصف ملكي قال يا أمير المؤمنين إن ملكا لا يساوي شربة ماء وخروجها لملك هين ملك قليل اللي ما يساويش شربة ماء قليل احمد ربنا يا اخوانا احمد ربنا على هذا الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون احمد ربنا احمد ربنا على نعمة حراستك الناس تقول لك العين عليها حارس مش كده حمايتك من يحميك من يحميك في الكون ممكن أسألك سؤال ولادنا الصغيرين ألف حادثة وحادثة كان ممكن تحصل لهم فاكر وكان هيحط إيده في الكهرباء وكان هيقع من الدور الثاني وكان هتخبطه عربية وكان وكان وكان وكان وكان وكان من الذي يحميه شوف الآية الجميلة آية مش عارف احنا بنفكر في النعمة دي ولا لا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله في ملائكة فعلا العين عليها حادث أيوة في ملائكة دورها في الكون إنها تحرس حضرتك من المصائب فإذا جاء قدر الله خلوا بينك وبين قدر الله لكن المصائب أنت إنسان ضعيف أنت مخلوق ضعيف عربية معدية وهتخبطك يقول لك أنا مش عارف فجأة لقيت نفسي اتنطرت الناحية التانية ده أنا كانت الخبطة جاية في عيني فلم ده ابني كان ح- أنا مش عارف إزاي نجا له معقبات احفظوا الآية يا إخوانا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله هتحمل بص بقى على ابنك كبر الحمد لله مين اللي ربه لك ومين اللي حفظه لك احمد ربنا يا إخوانا. الحمد لله الح- الحميد الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا احنا هن- طب ما تبص لنفسك احنا ليه بنبص ع- بنبص على الحاجات اللي حواليك احنا بصينا على اكلك وشربك ولبسك وهدومك وبيتك و- وولادك لا بص على نفسك يعني ايه ابص على نفسي بص عليك من الاول اكتب اكتب بسرعه اكتب وحس اكتب اكتب انك بتشوف وغيرك ما بيشوفش اكتب انك بتسمع وغيرك ما بيسمعش اكتب انك بتتحرك وغيرك مشلول اكتب انك بتفهم وغيرك مجنون اكتب انك بتحس وغيرك ما عندوش احساس اكتب إن اكتب انك بتحبه وتتحب وغيرك محروم قاسي لا بيحب ولا بيتحب اكتب انك بتسمع انك بتتحرك اكتب ان هو جمل شكلك وحسن شكلك اكتب اكتب الحاجات دي كلها تخيل يا اخوانا تدفع كام علشان لو هتحرم من نعمة العين اديك 10000 جنيه ولا العين اديك 100000 جنيه ولا السمع والبصر اديك مليون جنيه ولا اخد عقلك تخيلوا يا اخوانا لو كان ربنا بيقول لنا روحوا اشتروا حاجاتكم روحوا اشتروا اعضاءكم اعضاءكم بتصنع في الكون روحوا اشتروها حاول تتخيل كده لو ابنك بعد ما اتولد ربنا مش خلقه بالاجهزه بتاعته انما الاجهزه دي بتشترى في مصانع بتعملها كليتين و... تخيل, تخيل بس تخيل كده تخيل تخيل لو ربنا ده انت جواك مليو- مليارات الدولارات صح ولا لا انت جسمك ده الكليه دي تساوي كام لو بتشتريها العين دي بتساوي كام لو بتشتريها الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يا اخي الحميد سبحانه وتعالى تخيل لو ابنك وانت ما معكش فلوس والاعضاء دي بتشترى من من السوق وقلت له يا ابني العين قصيره والعين الايد قصيره والعين بصيره والايد قصيره زي ما بيقولوا يا ابني انا مش قادر اجيب لك عينتين انا هجيب لك عين واحده بس تخيل انا عارف ان انا بق... تخيل كده يا ابني غالية عليا وما اقدرش اجيبها لك هو سبحانه وتعالى وبعدين تتجرح او يجي لك مرض تقول لي يا رب عملت فيا كده تنكر المصائب وتنسى الاحسان للحميد سبحانه وتعالى اكتبوا يا اخواننا اكتبوا اكتبوا نعمة البصر اكتبوا نعمة ال... اكتبوا نعمة الاحساس اكتبوا انك بتحب وتتحب اكتب ان في حد بيحبك مش دي نعمة من الله سبحانه وتعالى اكتب انك بتعرف تحب تخيل الكون من غير حب اكتب اكتب الحاجات دي اكتب نعمة صغيرة جدا صغيرة جدا ايه هي اكتب نعمة التنفس هقول لك حاجة يعني حاجة تضحكك تخيل لو ربنا اوكل اليك ان انت تنفس نفسك انت ماسك الرئه وعمال شغلته حاول تتخيل حاجه تضحك مش كده ها انت بتتنفس كم نفس في الدقيقه الحميد سبحانه وتعالى كم نفس في اليوم مئات الالاف ملايين كم نفس في الشهر تخيل بقى واحد شغال شغال شغال شغال وتيجي تقابله يقول لك الله يكرمك سيبني دلوقتي انا عليا 1000 نفس لسه ما خلصتهمش وانا في وسط الحلقه اقول لكم الله يكرمكم يا جماعه هنقطع علشان اتنفس و... تضحك مش كده بس على قد ما هي بسيطه اكتب انك بتتنفس اكتب ان الحميد اللي خلاك تتنفس اكتب, اكتب انك اتعلمت وغيرك جاهل اكتب نعمة التعليم اكتب انك بتفهم وغيرك بليد الاحساس اكتب ان ابوك وامك هم ابوك وامك وغيرك حرم من هذه النعمة اكتبوا يا اخوانا اك- اكتب نعمة الايجاب نع- احنا كنا لسه بنقول اسم الخالق اه، اكتب نعمة الروح نعمة الروح روحك دي اكتب اكتب نعمته عليا ان هو اوجدني فلان الفلاني ساكن في الشقة الفلانية في العمارة الفلانية مقيد في السجلات باسم كذا مين اللي اوجد ده كله عنده باسبور وعنده بطاقه عنده عيله وعنده املاك عنده علاقات وعنده معارف انت مين انت ايه انت نعمه من نعم الله سبحانه انت على بعضك كده من- من الحميد سبحانه وتعالى تقعد طول النهار على كل قطره في دمك وكل شعره في جسمك وكل نفس في حياتك تقعد تقول الحمد لله الحمد لله لو كان امرنا يا اخوانا حاولوا تتخيلوا دي لو كان امرنا انا خلقتكم والأ- والنفس ده ملكي انتوا مطلوب منكم ان انتوا كل نفس تقولوا الحمد لله يكون له الحق ولا لا يكون ومع ذلك انت لا تحمده الا كل حاسس ان انا حاسس ان الحلقه صعبه عليا لاني حاسس ان انا بقول حاجه كانها بعيده مع انها قريبه قوي الحميد كاني بفكرك باسم كان غريب عليك او بعيد عنك مع انه الحميد يعني يعني انت يعني انت نعمتك سبحان منه سبحانه وتعالى كتبت الحاجات دي كلها اكتب نعمة الإيجاد أقول لك حاجة عجيبة جدا الناس على نعمة الإيجاد الناس بتروح قدام الفيترينات بتاعة محلات اللبس تلاقي الموديلات تمس تمس موديل كده تمثال راجل أو تمثال ست متركب عليه الهدوم كل الناس بتبص على الملابس لا أنا عايزك تبص على حاجة تانية تبص على الموديل تبص على التمثال وتقول لنفسك ايه الفرق بيني وبينه حاجة واحدة بس نعمة الروح مفيش فرق لا يرى أن الله يعني جعلني أعطاني سبحانه وتعالى نعمة الإيجاد مفيش فرق حقيقي مفيش فرق غير نعمة الإيجاد فاتحرك القلب واتحركت الشرايين و و و و روح سبحانه وتعالى ها يا اخوانا اوعى تكون نسيت تكتب اعظم نعمه انك مسلم ياه نعمة ان انت حضرت رمضان نعمة انك سجدت لربنا نعمة ان هو غذى روحك بالقرب منه اوعى تكون أو- اوعى تكون نسيت احلى نعمة الجنة شيء احنا غرقانين في النعمة يا اخوانا نروح فين غرقانين اكتب الجنة بص اقول لك حاجة جميلة قوي شوف تمر السحابة بأهل الجنة أهل الجنة وهم قاعدين في الجنة كده تمر بهم السحابة فتقول لهم السحابة يا أهل الجنة أرسلني إليكم الحميد سبحانه وتعالى بأي شيء تحبون أن أمطركم يا أهل الجنة تحب أمطر عليكم إيه تحب تحب أنزل عليكم مطر إيه عايزين إيه فكر بقى أنت اقعد اقعد فكر إخوانا إحنا هنروح الفاصل بالله عليك اكتب اكتب وكمل الورقة واملى ورقة تانية وابكي من حبه واحزن انك ما عرفتش الحميد سنين طويله تعالوا نكمل بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد الحمد لله الذي خلقنا وسوانا الحمد لله الذي أنعم علينا إذ هدانا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي يقول في كتابه سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي يقول في كتابه سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فيستجيب الدعاء لا يشغله سمع عن سمع الحمد لله الحمد لله الحمد لله ها يا اخوانا الحمد اتحرك في القلب والشعور بالحميد سبحانه وتعالى هيملأ الليله دي حياتك هتعيش الليله كده في الحمد مع الحميد سبحانه وتعالى عمرك جلست مره كده مع نفسك تحمد الله مئة مره وكل مرة مع كل تسبيحة مع كل تحميدة الحمد لله تفتكر نعمة من نعم ربنا عليك كل ما تقول الحمد لله نعمة كل ما تقول الحمد لله نعمة نعمة نعمة خلي بالكم يا اخوانا يعني معلش انا هقول لك حاجات سريعة كده اقول لك اما تستحي اما تستحي ايه يا اخوانا احنا بنبقى راكبين مواصلة رايحين مشوار يركب جنبك بني ادم يدفع بدالك المواصلة مش كده تقعد طول السكة بتعمل ايه تشكره وتبقى مش عارف تشكره ازاي طب لو مش مواصلة لو اكتر شوية لو جاب لك تذكرة مش عارف ماتش ولا طب لو اكتر شوية لو جاب لك هدية للبيت تقعد عمال تشكر فيه وبعد ما توصله تقول له بالله عليك اتفضل عندنا في البيت لازم تشرفنا وتبقى عمال تتفنن مش كده تتفنن ازاي تشكره صح ولا لا يا اخوانا وبتدور على ارق الكلمات وبتدور على الطريقه وبعد ما تروح البيت تروح لمراتك تقول لك شكرته تقول لها اه والله بس مش عارف كفايه تقول له طب ما تطلبه في التليفون تشكره تاني يا جماعه مش بيحصل كده تقوم رافع التليفون وده جميل من لا يشكر الناس لا يشكر الله ربنا علمنا كده لكن تقوم رافع التليفون وتقول له يا فلان والله انا بس حبيت اكلمك بعد ما روحت عشان اقول لك متشكر قوي تاني صح ولا لا يا اخوان اما تستحي ان تعطي لخلقه ما لا تعطي له الحميد المستحق للحمد سبحانه لكماله وجلاله ونعمه على خلقه مش ده مش ده معنى اسم الحميد لا اقول لك حاجه تانية عشان تحس بدقه احساس المؤمنين فتقول طب انا عايز اقرب من ده سيدنا موسى بيقول لربنا يا رب كيف اشكرك وشكري لك نعمه تستحق الشكر صح ما انت و- و- يعني حضرتك قول كده الحمد لله قول الحمد لله مين اللي وفقك انك تقول الحمد لله طب ما هي دي عايزه يتشكر عليها يبقى تحمد ربنا ان وفقك انك قلت الحمد لله طب قول الحمد لله الحمد لله الثانيه دي على ايه ان وفقك للاولى طب ما وفقك للت... انت فاهم يا رب كيف كيف احمدك وحمدي لك وشكري لك نعمه تستحق الشكر فاوحى الله اليه يا موسى اذا عرفت ذلك فقد شكرتني لو عرفت كده الموضوع موضوع احساس يا اخوانا مش عدد مرات الموضوع وجداني الموضوع احساس بالحميد شرايين بيتحرك فيها حب الحميد سبحانه وتعالى هو ده هو ده الموضوع صاحب النعمه عليك اما تستحي وديك انا عمال اقول لك نقط كده لعلها اما تستحي ان الكون كله يحمده الا انت كل الكون وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إلا أنت معقولة ده الجن يا اخوانا الجن لما نزل قول الله تبارك وتعالى بتاع سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان هل تكذبوا بنعمة من نعم ربنا يقول النبي فقال النبي للصحابة لما تقولون كما قالت الجن قالوا وما قالت الجن يا رسول الله قال قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد الكون كله يسبح الجماد شوية الرمل امسك شوية رمل وبص بيهم وقول اقسم ان هؤلاء بيسبحوا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أما تستحي من كل المعاني دي إن الكون كله حواليك بي- بي- بيحمد أما تستحي من هذه الآية إن الإنسان لربه لكنود يعني إيه الآية دي يا أخواني؟ يعني إيه يعني إيه إن الإنسان لربه لكنود يعدد على الله المصائب ولا يذكر النعم يا ما أرناها الآية دي إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أن, أن, أن يكون الحمد بعد الحلقة دي سجية سجية في نفسك إنك يبقى لك كل يوم هدف هدف هدف أن نعيش مع اسم الله الحميد إنك تطلع من الحلقة دي للحمد في قلبك وفي إحساسك وفي عاداتك جزء من من يومك عايش مع الحميد يوم بيوم يوم بيوم أما يؤثر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة أيها الناس أحبوا الله من كل قلوبكم أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم ده النعم مغرقاكم أوحى الله إلى داود يا داود ذكر الناس بإنعامي وإحساني فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها احكي للناس وذكر الناس بإنعامي يا أخوانا الحميد سبحانه وتعالى يكون معك ليل ونهار وتتحرك معاه ليل ونهار انتوا عارفين يا جماعة ايه الفرق بين المؤمن وغير المؤمن غير المؤمن يقف عند النعمة يفضل حبيس النعمة يتمتع بالنعمة أما المؤمن فينتقل من النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى يعيش مع الحميد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إذا كنت قد, قد فهمت هذه المعاني فاعرف أن قضية الحمد هي قضية عظيمة عظيمة عند الحميد سبحانه وتعالى الحميد الكون كله يتحرك بهذا الحمد للحميد واسمع هتلاقي أشياء عجيبة أول مفتاح القرآن أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين مش كده يا أخوانا مفتاح رضا الله ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم مفتاح رضا الله إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها مفتاح القرآن مفتاح رضا الله العبادة الوحيدة اللي انت أمرت بإعلانها وأما بنعمة ربك فحدث كل دون تحس ان الكون كله بيتحرك حواليك بيقول لك احمد ربنا كن مع الحميد عيش مع الحميد شفاعة النبي تبدأ بالحمد انتوا ناسيين فأسجد تحت العرش الناس كلها مستنية شفاعة النبي فأسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد لم يحمده بها إنسان من قبل فلما يحمد الله فيقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا رب ائذن في أن يبدأ الحساب فيكون الحمد هو هو بادئ الشفاعة وهو الذي يبدأ في الشفاعة أول سؤال لما هتقف بين يدي الله أول أول اسم عندما تقف بين يدي الله وحدك يحاسبك وحدك يقول لك يا فلان ألم أنعم عليك إخوانا أو أو أول الأول السؤال أول العرض عتاب عتاب بالنعم فتتذكر ساعتها الحميد ألم أنعم عليك يا رب كنت أحمدك ده أنا كان قلبي من جوه بيرفرف بحبك وحمدك ده أنا كنت بسجد كتير من حمدك ده أنا كل يوم كنت بحمد أنا عايزك تتخيل وأنت واقف بين يدي الله يا فلان ألم أرزقك مالا ألم أزوجك وكنت فقيرا ألم أرزقك صحة وعقلا ألم أعطيك كذا ألم أعطيك كذا أنسيت أنك ستلقاني رد بقى رد نسيتني شكرت الناس ونسيتني ما غرك بي أنسيت أنك ستقف بين يدي تخيل بقى وانت بتقول له يا رب كنت أحمدك كثيرا وتخيل لو قال لك صدقت يا عبدي كنت شاهدا على قلبك وأنت تقول من كل قلبك الحمد لله الحمد لله الحمد لله إخوانا ال- الحمد الحمد من البداية إلى النهاية الحمد هو المانع من العذاب يمنع من العذاب أنك كنت حامد إزاي أما سمعت قول الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يعذبكم إن شكرتم وآمنتم الحمد يا أخوانا ختام الحساب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آخر كلمة في الحساب الحمد لله رب العالمين الحمد لله عند باب دخول الجنة وانت داخل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أورث الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم يؤخذ ينادى يوم القيامة أين الحامدون أين الحامدون مين اللي عرفوا ربنا باسمه الحميد فيقوم أناس فيرفع لهم لواء الله تخيل دي ناس مخصوصة دي دول أهل الحمد دول اللي عرفوا اسم الله الحميد دول اللي عاشوا مع اسم الله الحميد النهاردة وطلعوا من النهاردة وهم عايشين مع هذا الاسم سيعيشوا مع الله الحميد أين الحامدون تخيل نفسك وانت بتقف أنا يا رب والملائكة بتسألك متى حمدت كنت أحمد ليل نهار كنت أحمد على النعم كنت أحمده لجلاله كنت أحمده ل- لكماله كنت أحمده لعظمته أين الحامدون فيرفع لهم لواء يتحط لهم لواء مكتوب عليه لواء الحمد دول الحامدون دول اللي عرفوا ربنا باسمه الحميد فيدخلون الجنة يشار إليهم هؤلاء الحامدون تحمد ولا ما تحمدش تحمد ولا ما تحمدش طب الحميد ماذا يعطيك إن أكثرت من حمده بلسانك وقلبك لا يعطيك أشياء عظيمة جدا الآية الجميلة العظيمة ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم هنا مش الكفر كفر بالنعم لا تراها تحولها إلى معصية ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أي بنعمي إن عذابي لشديد ولئن شكرتم لأزيدنكم يا إخواننا تخيل قول الحمد لله تستجلب بها نعمة ربنا اداك نعمة استخدمها تستجلب بها نعمة خلي بالك لم يطلب منك سبحانه وتعالى أن تشكره لأنه يحتاج لشكرك ولكن طلب منك أن, يشك... أن تشكره ليعطيك المزيد خلي بالك ولئن شكرتم لأزيدنكم ليس لاحتياجه إليه سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ولئن شكرتم من أجلكم إنما يريد أن يعطيك فكان الشكر لزيادتك لعطائك أنت استجلب مزيد من النعم بهذه الآية الجميلة اللي تريحك الآية دي يا جماعة تدعوك للطموح مش كده زود زود وخد زيادة زود وخد زيادة طب هزود خد زيادة زود هخ- خد زيادة انت متخيل طب لغاية فين زود كل ما تزود الطمع منهي عنه في دين ربنا يا اخوانا إلا في حمد ربنا مش كده احنا منهي عننا ان احنا نطمع في هذه الدنيا لكن اطمع في الحمد اطفع اطمع في الحمد تاخد المزيد ولئن شكرتم لازيدنكم يا سلام لا يمكن تشكره الا ويزيدك خلي بالك شهر رمضان تشكره تشكره تشكره بايه في شهر رمضان اشكره بايه اشكره بالعباده وبالقيام وبالدعاء وبالاستغفار وبقراءه القران وبعمل الخير لازيدنكم زي ايه ليله القدر مين عارف ولئن شكرتم لازيدنكم شكرت نعمه رمضان شكرتها بايه عبدتك يا رب لازيدنكم ممكن يكون العتق الحميد اعبدوا الحميد يرفع أين الحامدون يوم القيامة أين ال... يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت له بها نعمة فكر كده ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت له بها نعمة طب آه، الحمد لله وجبت نعمة طب الحمد لله 100 مرة وجبت 100 نعمة طب الحمد لله حمدا كثيرا مباركا ملء السماوات و... عرفتوا ليه دعاء النبي فهمت بقى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد لانه الحميد لانه ولئن شكرتم لازيدنكم لان ما قال عبد الحمد لله الا وجبت بها نعمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف كل ده ثواب الحمد كل ده قربك من الحميد يؤدي إلى إيه يقول النبي الحمد لله تملأ الميزان تخيل حضرتك جاي يوم القيامة وكفة السيئات أكتر من كفة الحسنات وانت تعبان وحاسس انك ضعت ومنهار فتأتي الملائكة فتقول كان يكثر من قول الحمد لله فتوضع في الميزان فتملأ كفة الحسنات الحمد لله تملأ الميزان يا اخوانا يا اخوانا ده الميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تيجي الحمد لله تملأ الميزان محتاجها ولا مش محتاجها يا جماعة ده الرجل العاصي الكافر يأتي يوم القيامة فيجد كفة ح- سيئاته تقيلة وهو ضخم سنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي بنفسه في كفة الحسنات لعله يثقلها فلا يزن عند الله جناح بعوضة يقول الله ولا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لكن الحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان انت متخيل احنا بنتكلم عن ايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا عبد من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي اكتبوا الدعاء ده يا اخوانا وقولوه في اذكار الصباح والمساء يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يقول النبي فعضلت بالملكين يعني ايه عضلت بالملكين مش عارفين يحطوا له حسنات عليها قد ايه توزن قد ايه دي فقال لهم الله تبارك وتعالى اكتبوها كما قال عبدي وانا اجزيه بها يوم القيامه الحمد ملوش ملوش ثوابه ملوش نهايه يا اخوانا ثواب الحمد ليس له نهايه طب والعكس ماذا لو لم تحمد الله العكس شديد والله العكس ببساطه تسلب النعمه انت ما تستحقش خلي بالكم يا اخوانا احيانا كتير المصايب اللي بتقع بينا بيكون سببها الموضوع ده اسم الحميد مهم قوي في حياتنا يا اخوانا. ان تعيش مع الحميد مهم قوي لان جزء كبير من المصايب اللي بتحصل للبني ادمين نتيجه ان هم ما حمدوش ربنا على النعمه او استخدموها في معصيه ربنا خلي بالك وافهم النقطه دي لم تشكر الحميد او استخدمت نعمته في معصيته ماذا يحدث لك يا اما يسلبها كليه يا إما يضيع حلاوة النعمة ما تستمتعش بيها يا إما يحولها لنقمة يبقى ابنك اللي كان منى عينك عدوك تبقى فلوسك سبب تعاستك متخيل يا إما تفضل معاك زي ما هي لكن تحدث لك مصيبة أخرى مرارة المصيبة تغلب على حلاوة النعمة خليها معاك زي ما هي بس في أربع حاجات يا إما يسلبها منك كلية يا إما يذ- يذهب حلاوتها يا إما يحولها إلى نقمة هي هي ذاتها هي هي يا إما يصيبك بمصيبة تبقى معك ويصيبك بمصيبة تنسيك حلاوتها يا إخوانا خلي بالكم ال- العرب كانوا يسمون كلمة الشكر كانوا يسموا الشكر الحافظ الحافظ لايه؟ للنعم. تصدق كانوا يستخدموا كده يقول لك الحافظ يقصدوا بيها الشكر. والنعمة قيدها الشكر. عايز تقيد النعمة؟ معاك فلوس. عايز خايف خايف تروح منك؟ امسكها، يعني ايه امسكها؟ اربطها، يعني ايه اربطها؟ اشكر ربنا عليها. وجهها لنعمة ربنا، والنعمة قيدها عاي- عايز تربطها معاك ابن عايز تحافظ عليه اه امسكه امسكه ازاي يعني ايه امسك ابني امسكه امسكه بايه بالشكر شفت الحميد ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة احفظي نعم الله أحسني أحسني جوار نعم الله شوفوا الكلمة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما كانت عند أهل بيت وتركتهم ثم تعود إليهم لو راحت ما بترجعش لو راحت النعمة مش هترجع لك تاني اسمع قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار اسمع قول الله تبارك وتعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب عارف يعني ايه يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ربنا أنعم عليك رحت عصيت ربنا اداك فلوس اداك جمال استخدمت الجمال في المعصية ومن يبدل اخوانا الآية دي خطيرة قوي ومن يبدل شوف كلمة يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته لأنك ما عرفتش الحميد لأنك بعدت قوي عن الحميد لأنك يوم ما بعدت يوم ما بدلتها نسيت الحميد بقى يديك النعمة ألا تستحي يديك النعمة فتستخدمها هي هي في معصيته يديك منصب يديك جمال يديك جمال يديك فلوس يديك يديك مال تستخدمها في معصيته فاهم المعنى خطورته قد ايه ولذلك يا اخوانا الشيطان شوف الشيطان شغلته ايه شوف بيقول ايه لما حب ان هو يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى فبيقول ايه ولا تجد اكثرهم شاكرين انا هشتغل على الحته دي لانه عارف قيمه الحمد والشكر مش يعني انت انت هتشتغل عليهم في ايه يا شيطان ولا تجد اكثرهم شاكرين عارف الشيطان يعمل ايه يخليك تبدل النعمه شغلته في كده يعني ايه يخليني يعني ايه يخليني ابدل النعمه يجي لك الشيطان ويخليك ترى انت ربنا مديك نعمه جميله قوي يخليك ترى اللي مش في ايدك احلى بكتير من اللي في ايدك خلي بالك يا اخوانا انت متجوز امراه زي الفل مراتك ست زي الفل عقل واخلاق واحترام وقبول وكل الناس بتقول عليها ست زي الفل يحلي في عينك واحده والناس تقول كلها تلاقي الناس كلها بتقول لك كده يا عم انت فين دماغك انت انت انت بتقارن دي بدي فاهم انا عايز اقول ايه فان الشيطان ليجعلك لا تشكر يجعلك ترى ما ليس في يديك احلى واجمل من النعمه التي في يديك ليجعلك لا تشكر النعمه شفتوا ال ها يا اخوانا اوعى يا اخوانا تبديل نعمه ربنا اوعى تستخدمها في معصيته اوعى يبقى مديك نعمه وانت بتقول تخيل واحد اداك هديه وتقول ايه وتقوم راميها تخيل واحد اداك هديه رميتها وقلت مش محتاجها يديكني هديه تانية خلاص اذا عرفت كل اللي فات فخليني اقول لك نموذج نماذج جميله جدا في الشكر وفي الحمد نماذج عاشت مع الحميد سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والسيدة عائشة وهي بتقول له يا رسول الله يعني لدرجة ان أقدامه تفطرت يعني كعب رجله تفطر و... و- يعني يا رسول الله إلى ك... لدرجة ان هو يراوح بين القدمين عارف لما ترفع رجلك وانت بتصلي لأن الصلاة طولت عليك فتقوم رافع رجلك يراوح بين ال... يراوح بين القدمين يا رسول الله يعني كم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا تعرف تكون كده تعرف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة وهو بيقول اللهم لك الحمد كل ليلة اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات تعرف تقول الكلام ده شوفوا سيدنا علي واحد بيقابل سيدنا نموذج ل- لمن عرفوا الحميد سيدنا علي بن أبي طالب صاحي كده الصبح فواحد بيقول له كيف أصبحت يا أمير المؤمنين فقال, فقال أصبحت متقلبا في النعم عاجزا عن الشكر عمرك شفت واحد صاحي من النوم تقول له صاحي عامل ازاي النهارده يقول لك الكلمتين دول الا لو كان بايت حاسس بالحميد قوي فاهمين يا اخوانا انت صعب قوي انك تصحى من النوم تقول الكلمتين دول اصبحت متقلبا في النعم عاجزا عن الشكر سيدنا عمر بن الخطاب يقابل واحد في الطريق فيقول له كيف اصبحت ها اصبحت عامل ايه النهارده فقال اصبحت بخير فسيدنا عمر ما عجبوش الكلام فقال له كيف أصبحت فقال يا أمير المؤمنين أصبحت بخير فقال سيدنا عمر بن الخطاب كيف أصبحت قال اصبحت بخير والحمد لله يا امير المؤمنين قال هذا ما اردت انا كنت عايز اسمع الكلمتين دول كنت عايز اسمع الحمد فكان يسال الناس عن احوالهم ليستنطق الشكر من افواههم تعرف شو شو يعني شوف شوفوا ادراك سيدنا عمر بن الخطاب لاسم الله الحميد وعايز الناس تعيش مع هذا الاسم فعمال يقول للراجل قولوا لي قولوا لي عايز اسمع كلمه الحمد لله سمعوها لي فكان زي ما بقول لك يعني يعني يسال الناس عن احوالهم ليستنطق الحمد من افواههم هكذا يريدك الله سبحانه وتعالى وهكذا دي نماذج للحميدين شوف ربنا لما يقول على سيدنا نوح على انه كان عبدا شكورا شوف ربنا لما يقول على سيدنا ابراهيم شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم لانه شاكرا لانعمه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونأتي يوم القيامة ها بتكتب والله خلصت ولا جت في دماغك دلوقتي نعمة جديدة وهتعيش مع الحميد كل يوم وهيبقى سجية في حياتك الحميد وهيبقى أمل في حياتك إنك تيجي يوم القيامة تحت لواء الحمد وتيجي ليقم الحامدون أين الحامدون فينصب لهم لواء يوم القيامة ماذا يريد منك الحميد يا جماعة احمد الحميد بثلاثة أشياء ثلاث مستويات المستوى الأولاني شكر النعمة باطنا جواك خلايا جسمك كل إحساسك بيقول يا حميد الحمد لله الحمد لله ده المستوى الأولاني المستوى الثاني تحمد الله باط- تحمد الله باطنا وظاهرا وأما بنعمة ربك فحدث المستوى الثالث والأعلى والأحب إلى الله أعظم أعظم شكل ما هو أن تشكر الله على نعمه بتسخير هذه النعم لإصلاح الأرض ول- ولهداية الناس اسمع الآية بتقول إيه اعملوا آل داود شكرا يعني إيه عايزين تشكروني يا آل داود اعملوا صلحوا ضيفوا تصريف النعم في مرضاته حرك النعم للي يرضيه اداك ايه اداك عيال علمهم دينه واستخدمهم وحببهم في طاعته وربيهم يصلحوا بلدهم وامتهم يبقى صرفت النعم يبقى اعملوا ال داوود شكرا كل ما يديك نعمه شوف تحطها ازاي لمرضاته اداك موهبه بترسم يبقى استخدمها ازاي لمرضاته اداك صوت جميل ازاي استخدمه لمرضاته هحفظ قران وهعمل كذا احتفظ ازاي كل ما يعطيك نعمه تجري وتستخدمها لمرضاته دي قمه الشكر وقمه الحمد توجيه النعم لمرضاه الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لازيدنكم احتفظوا بورقه النعم يا اخوانا وزودوها واكتبوها كويس وعلقوها وعيشوا مع الحميد وتخيل يوم القيامة وأنت بين يدي الله وتنظر إلى الحميد سبحانه إنكم سترون ربكم رؤية الله عز وجل تخيل لما ترى الحميد سبحانه وتعالى تخيل ترى الحميد ويقول لك إني راض عنك لكثرة حمدك لي اذهب يا عبدي فادخل جنتي الحميد الحميد تخيل تخيل رؤية الله تبارك وتعالى وأنت ترى الحميد سبحانه وتعالى قلبك عامل ازاي ساعتها وفرحتك ان انت في الدنيا اللي كانت زائله دي حمدته كتير وحسيت بالاسم كتير بدل ما تيجي يوم القيامه مكسوف من نفسك لم اعرف الحميد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تعالوا ندعي ندعي ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى الحميد ونروح له بكل قلوبنا لعلها ساعه اجابه وساعه قبول اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله عدد قطر الأمطار الحمد لله عدد ورق الأشجار الحمد لله عدد رمال الصحراء الحمد لله عدد الثمار الحمد لله عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وأنعم علينا إذ هدانا الحمد لله بنعمة شهر رمضان كنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنعمة الأهل والولد والمال بسطت أرزاقنا وغفرت ذنوبنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا يا رب يا رب كيف نشكرك كيف نشكرك وشكرنا لك نعمة تستحق الشكر الحمد لله الحمد لله في كل وقت وحين الحمد لله اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول أمرنا اعتق رقابنا اعتق رقابنا الليلة يا رب الليلة يا رب الليلة يا حميد الليلة يا حميد اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا استر عوراتنا اغفر ذلاتنا اقبل توباتنا اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح نسألك مرافقة النبي في الجنة يا رب يا حميد نسألك مرافقة النبي في الجنة نسألك مرافقة النبي في الجنة نعوذ بك من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار اللهم إن حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد فنجنا منها يا رب العالمين نعوذ بك من لحظة في جهنم نعوذ بك من ثانية في جهنم حرم النار على أجسادنا الليلة يا رب يا ذا الجلال والإكرام حرم النار على أجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا نعوذ بك من النار اكتبنا الليلة من أهل الجنة يا رب كل من يسمعنا الآن يا ذا الجلال والإكرام لا نغادر هذه القاعة إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة يا رب الجنة يا رب الجنة يا ذا الجلال والإكرام اجعلها ليلة عتق الليلة يا رب ليلة عتق يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب سامحنا سامحنا سامحنا واعتقنا رقق قلوبنا ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ليس لنا سواك يا رب أغلقت في وجوهنا الأبواب إلا بابك انقطع الرجاء إلا منك يا حميد وأغلقت في وجوهنا الأبواب إلا بابك لم يغلق عبيدك سوانا كثير أما نحن فليس لنا رب سواك فإن تعذبنا فنحن نستحق ذلك وإن تغفر لنا وترحمنا فأنت أهل ذلك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا حميد يا ذا الجلال والإكرام اقبلنا الليل وتب علينا وسامحنا واغفر لنا آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا اسمك نحيا دنيا ودين نظير رحمة في العالمين باسمك نحيا وحدنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نظير رحمة في العالمين